النون للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين ما زلنا نتحدث إخواني وأخواتي في الله في القضية الماسة الهامة وهي قضية العلم في تاريخ وواقع هذه الأمة أمة الإسلام بين علوم الشرع وعلوم الحياة تحدثنا في المحاضرة السابقة عن أول طريق العلم إذا أردت أن تكون عالما أو قبل أن تكون عالما عليك أن تعرف قيمة الشيء الذي تجاهد من أجله وعليك في ذات الوقت ثانيا أن تعلم أنك لن تستريح حتى تصبح عالما وإلى مماتك لا يستطاع العلم براحة الجسم نحفظها كويس قول يحيى ابن أبي كثير رحمه الله من التابعين أحد الإخوان حضر المحاضرة السابقة وكأنه يعني لم يركز تركيزا جيدا فقابلني بعد المحاضرة وذكر لي لقد قلت لنا أن هناك بعض الوسائل العملية لنصبح علماء وللأسف فات وقت المحاضرة قبل أن تذكرها لما احنا كنا بنقول ايه طيب سبحان الله ايه المحاضرة الطويلة اللي خدناها ساعة وشوية ديت خدناها في ايه هو يبدو انه كان متوقع ان انا اشرح له هتقعد ازاي وهتقرا ازاي وهتسمع ازاي وهذا مطلوب ولكن ما كنا نتحدث عنه هو الروح والنفسية التي يجب أن تكون عليها لتصبح عالما وهذا أول شيء لو أشرح لك ألف خطة لتصبح عالما وأضع لك ألف منهج لتصبح عالما وأنت لا تقدر قيمة العلم من المستحيل أن تصبح عالما أو تظن أن هذه كما ذكرنا في الدرس السابق وصفة سحرية تبذل بعض المجهود أو تبذل قليلا من المجهود ثم تصبح من علماء الأمة هذا وهم لا يحدث لا في أمتنا ولا في الأمم الأخرى وما تحدثت عنه في المحاضرة السابقة ونستكمله في هذه المحاضرة إن شاء الله هو عام على كل علماء الأرض من المسلمين ومن غير المسلمين أي إنسان يريد أن يكون عالما لابد أن يقدر قيمة الشيء الذي يفرغ له وقته هذا العلم ثم عليه أن يعلم أنه يبذل جهدا كبيرا مضنيا حتى يصل إلى درجة العلماء وطبعا عندنا في الإسلام ضوابط أخرى مختلفة لكن هذا الذي نتحدث عنه هو ثابت على الناس أجمعين قيمة الشيء العلم والجهد الذي يبذل قبل إكمال الحديث واستكمال المحاضرة السابقة نجيب على بعض الأسئلة الهامة التي تلقيتها سواء عن طريق الإيميل أو بالأوراق التي أرسلتموها وسأجيب عن الأسئلة التي لها علاقة بموضوعنا طبعا كان في أسئلة كثيرة ليست لها علاقة حميمة أو شديدة بالموضوع الذي نتكلم فيه هي أسئلة هامة ولكنها ليست مربوطة تمام الربط بما نتكلم فيه أولا سؤال لطيف جدا وله مغزى يقول أحد الإخوة هل كان هناك اهتمام بالعلوم الحياتية في الفترة المكية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي هناك سؤال آخر وهو أشمل وأعم وأكبر هل هناك اهتمام بالعلوم الحياتية في السيرة النبوية في فترة البناء الأولى 23 سنة من البعثة أولا من الواضح يا إخواني ويا أخواتي أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يهملوا لم يهملوا علومهم الحياتية لأجل تحصيل العلوم الشرعية ولكن جمعوا بينهما ممكن تكون اتقدمت الأولويات واتأخرت عند أحد الصحابة أو عند كثير من الصحابة أو عند كل الصحابة لكن لم يهمل أبدا الجانب الحياتي هذا على سبيل المثال الصحابة ظلوا يتاجرون وظلوا يعملون أعمالهم ولم ينقطعوا للعلم الشرعي ويتركوا هذه الأعمال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان تاجرا وظل تاجرا في مكة كان تاجرا وفي المدينة كان تاجرا ولما تولى الخلافة حمل الأثواب على ظهره ليذهب إلى السوق ليبيع لولا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أشار عليه أن يفرغ وقته لقيادة المسلمين ويكفيه من بيت المال لكن طول هذه الرحلة الطويلة من أول يوم لآخر يوم وهو يعمل بالتجارة وكذلك عبد الرحمن بن عوف وكذلك عثمان بن عفان وكذلك طلحة بن عبيد الله وكذلك سعد بن عبادة كل المسلمين سواء في فترة مكة أو في فترة المدينة ما أصبحوا أبدا عالة على غيرهم بل أمروا بالإبداع وبالإنتاج واقتصادهم القوي هذا كان مصدرا من مصادر الخلاص من الأزمة تعرفين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان تاجرا غنيا عنده أموال كثيرة استغلها هذه الأموال في إعتاق العبيد في إخراج المسلمين من أزماتهم أنا أتخيل أن هذا لو كان فقيرا وغيره جميعا من الفقراء لحدثت أزمة كبيرة نحن نحتاج إلى أغنياء في الأمة ونحتاج إلى أغنياء بفكر الصديق وفكر عثمان رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين إذا لم يكن هناك إهمال لهذا الجانب حتى في فترة مكة لكن من المؤكد أن العقيدة أخذت جانبا هاما جدا من حياة المسلمين في هذه الفترة فترة مكة المكرمة بالذات وطبعا فترة المدينة لكن التركيز في فترة مكة المكرمة على هذا الأمر كان أشد وأكثر لأنهم قريب عهد جدا بالجاهلية وأكثر من 600 سنة من عبادة الأصنام في هذه المنطقة فكان لابد من التركيز الشديد على أمر العقيدة حتى لا يتبدل الدين ولا يتغير الناس دي بتتعلم شيء جديد تماما ما سمعته منذ عشرات ومئات السنين لا هم سمعوه ولا الآباء ولا الأجداد فكان لابد من التركيز الشديد عليه عشان كده خدنا 13 سنة في مكة نبني هذا الأمر في فترة المدينة المنورة كان واضح جدا الاهتمام بالعلوم الحياتية ولكن أيضا بهذا القدر لأن برضه ما زالت الدولة بكاملها قريبة عهد بجاهلية يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة المنورة كان بها مشركون وإلى آخر أيام حياته صلى الله عليه وسلم كان في الجزيرة العربية مشركون ولذلك فهناك اهتمام بالجانب العقدي نعم ولكن لم يكن هناك إهمال لجانب العلوم الحياتية ورأينا في بعض الأمثلة التي ضربناها قبل ذلك في المحاضرات السابقة اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالقضايا العسكرية واهتمامه صلى الله عليه وسلم بالقضايا الطبية وقضية تأبير النخل وقضية التجارة وما إلى ذلك أمور كثيرة جدا برع فيها المسلمون بحجم الدولة التي كانوا فيها من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى وكل شيء في السيرة يا إخواني محسوب وبقدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في مكة وهاجر إلى المدينة وعاش في منطقة الجزيرة العربية وهي منطقة نائية بعيدة عن الحضارات المختلفة في ذلك الوقت يعني لا هي عايشة جنب الرومان ولا جنب الفرس ولا جنب الهند ولا جنب مصر الأماكن اللي فيها تاريخ طويل من العلوم الحياتية قبل ذلك لأن المسلمين في هذه الفترة لو انفتحوا تمام الانفتاح على هذه الحضارات بما فيها من فلسفات وأفكار وعقائد مغايرة تماما ومخالفة تماما لدين الإسلام لكانت كارثة هؤلاء حديث عهد كما ذكرنا بالجاهلية فلا بد من ترسيخ المعاني في قلوبهم وفي قلوب عموم المسلمين ثم بعد ذلك لما يتمكن الدين من قلوبهم يفتح المسلمون على الحضارات الأخرى فلا يتلوثوا بها وده اللي حصل قعدنا سنوات طويلة في الجزيرة العربية ونحن محفوظون من الفلسفات اليونانية والإغريقية والمصرية الفرعونية والفارسية وغيرها وشفنا قد المشاكل اللي حصلت لما ترجمت هذه الأمور وحفظ الله عز وجل دين الأمة بعلماء ثبتهم ونور بصيرتهم لكن في بداية الأمر كان يبقى شيء خطير إن كانت لسه ناس يا دوبك دخل الإسلام لكن أنا ألمح في السؤال إشارة لم يشر أو لم يصرح صاحب السؤال بهذا الأمر ولكن فيه إشارة قصدها أو لم يقصدها أنه هل هناك اهتمام بالعلوم الحياتية في الفترة المكية فلعله يريد أن يقول أننا في الفترة المكية وبالتالي فليس هناك داعي للتركيز على العلوم الحياتية في فترتنا هذه بل نهتم بما اهتم به الأولون في فترة مكة المكرمة الواقع يا إخواني أن الربط بين واقعنا الآن بإمكانياتنا وظروفنا وواقع المسلمين في فترة مكة ليس صحيحا ولا دقيقا نعم ليست هناك دولة تحكم بشرع الله عز وجل كما ينبغي أن يحكم به في الأرض الآن نتمنى أن يحكم بشرع الله عز وجل في كل الأرض لكن الوضع مختلف نحن لسنا بلادا كافرة حقيقة لسنا كواقع مكة نحن بلاد إسلامية ولكن فيها مخالفات نعم هناك مخالفات نقر بذلك ولا ينكره أحد لكن نحن بلاد إسلامية وعموم الشعب عموم الشعب مسلم وحتى عموم السلطة مسلمين في كل بلاد العالم الإسلامي ولا نكفر أحدا يعني هذا أمر شاق جدا جدا لا ندخل أبدا في سلك التكفير هذا وله علماء متخصصون وبدقة شديدة وبصعوبة بالغة يكفر إنسان فالوضع مختلف عن وضع المسلمين في فترة مكة فترة مكة كانت تحكم بكاملها من الكفار فترة مكة كلها كل الطقم الحاكم كافر كافر بيعبد أصنام ما في شك في كفره في نفس الوقت المسلمين أقلية جدا في مكة مسلمين في آخر فترة مكة اللي جوه مكة واللي في الحبشة كلهم ما يجيبوش 200 واحد أعداد قليلة جدا زايدة وهناك آلاف من المشركين في مكة المكرمة وحولها المؤمنون جزيرة بسيطة جدا جدا في بحر واسع من الكفر في ذلك الوقت هذا على خلاف ما نحن عليه الآن عندنا في شعوب إسلامية في مصانع إسلامية في جامعات إسلامية في معاهد إسلامية في مساجد إسلامية الوضع مختلف لعلنا نشبه فترة المدينة المنورة التي هي قبل فتح مكة التي كانت المدينة فيها في وضع فيه قلاقل وفيه اضطراب ولم تكن مستقرة تماما ولم يكن الإسلام ممكنا تمام التمكين ولكن كان هناك مسلمون كثر في داخل هذا البلد الاختلاف طبعا أن الحكم في المدينة المنورة كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حكم بالشريعة تماما لكن أيضا كانت هناك قلاقل وكان هناك يهود وكان هناك مشركون وكانت المدينة في حالة من الاضطراب يشبه إلى حد كثير الأوضاع التي تمر بها الأمة الإسلامية هنا وهناك فعشان كده هذه الحجة أو هذه الكلمات أو هذه الشبهة لا يجب أبدا أن تحجم من حماستنا للنجاح وللتفوق وللإبداع في الفرعين جميعا علوم الشرعية والعلوم الحياتية وأحد الإخوة كان بيسأل بيقول أنا أجد أنه من المستحيل أو من الصعب جدا أن أجمع بين العلوم الحياتية والعلوم الشرعية فأبدع في كليهما فأكون الألباني وأحمد زويل وأنا ما قلتش كده يعني أنا معايا التسجيلات القديمة محتفظ بها فما نريد منك أبدا أن تكون عالما مبدعا في العلوم الشرعية وفي ذات الوقت عالما مبدعا في العلوم الحياتية إنما قلنا أن هناك حد أدنى من العلوم الشرعية لابد أن تتقنه لو أنت مش من علماء العلوم الشرعية هناك حد أدنى من العلوم الشرعية تستقيم به عقيدتك وعبادتك لله عز وجل تعرف به دينك تعرف به الحلال والحرام تتقي الشبهات تسير يعني دون إفتاء ولا إبداء الآراء في المشاكل الفقهية العويصة التي تعترض طريق المسلمين لها متخصصون وفي ذات الوقت أنت مبدع في مجالك في مجالك الحياتي الذي أنت فيه أما إن كنت من علماء الشرع فمطلوب منك الإبداع أيضا في تخصصك احنا لما نيجي نقرا سير بعض العلماء السابقين لعل الكلام ده يلخبطنا شوية نلاقي بعض العلماء ما شاء الله لا قوة إلا بالله مبدع في الفقه ومبدع في الجبر ومبدع في الفلك ومبدع في الطب كله على بعضه كده فيه البيروني على سبيل المثال كان موسوعا من علماء المسلمين في الفقه ومن علماء المسلمين في الفيزياء ومن علماء المسلمين في الفلك سبحان الله اه موجود بس خلي بالك العلم بيتطور جدا زمان عشان ادرس الفيزياء محتاج اقرا كتاب او كتابين او ثلاثه او عشرة دلوقتي ما ينفعش تدرس الفيزياء على بعضها في مليون تخصص جوه من 30 40 سنه كانت ال- العلوم الطبيه نفسها يعني فروع قليله جدا ثم تشعبت تشعبت تشعبت يعني على سبيل المثال شيء قريب مني المسالك البوليه معلش يعني مش مناسبه شويه للموقف بس المسالك البوليه كانت جزء من الجراحه العامه من 40 50 سنه وبعدين بقى التخصص لوحده وانقسمت الجراحة العامة إلى أقسام مختلفة دلوقتي في العالم الذي يقوم بالأبحاث والدراسات قسموا المسالك إلى سبع أقسام وجوه كل قسم هناك متخصصون في بعض الفروع ولا يفعلون الأمور الأخرى العلم بيتسع جدا جدا كل يوم بنكتشف جديد وجديد أصبح الآن من المستحيل على عالم أن يكون متخصصا في كل الفروع مش مطلوب منك تبقى الألباني مع أحمد زهير في شخص واحد كما ذكرنا مطلوب منك تبقى مبدع في مجالك ومتقدم فيه ومش شرط في كل الهندسة أو في كل الطب أو في كل الفلك لا في جزئية معينة تكون متفوقا بحيث تنتج إنتاج متميز بعض الناس كانوا عايزين موضوع فيه حكايات وروايات ونقعد كده قعدة فرفشة بيقول لك الموضوع صعب ولعل المكان مش مناسب وعايزين ندي هذه المحاضرات في محفل علمي ويعني مناظرات علمية نظرية لها أماكن محددة سبحان الله يا أخي يعني احنا نقعد نتكلم في أمور فيها فرفشة وفيها لطيفة وظريفة و- وهينة على القلب ولا نتكلم في الأمور التي نحتاجها سواء كانت صعبة أو كانت سهلة يعني أنا طبيب جاي لي مريض عنده سرطان وعنده برد أنا أقعد بركز بقى شهر شهرين في علاج البرد لحد ما ربنا يكرمه ويخف وبعد كده أشوف قضية السرطان يعني بالعقل كده احنا قلنا ان قضية العلم هذه شئنا ام ابينا اردنا ام لم نرد حبناها ما حبناهاش لطيفة على القلب او مملة على القلب لا تقوم الامة الا بها ومفيش امل الا فيكم انتم فعلا الناس كتيرة جدا جدا من غير اهل المساجد ضاعت ضمائرهم وماتت هممهم وعاشوا لدنياهم مين هيتحرك لبناء الأمة الإسلامية إن لم يتحرك لها المخلصون الحريصون على مجالس العلم وعلى بناء الأمة الإسلامية وعلى الصحوة الإسلامية وعلى القرآن والسنة من يتحرك إن تقاعس هؤلاء من يتحرك إن وجد هؤلاء أن الكلام في الجروح أمر ممل أو أمر صعب خلينا نتكلم في حاجة مريحة للنفس لا يا إخواني المكاشفة والوضوح أمر ضروري للإصلاح زي ما قلنا في أول المحاضرة أو أول المحاضرات لابد أن نرصد الواقع أول طرق الحل نرفع الواقع فاللي احنا شفناه ورصدناه ده من فجوة واسعة بيننا وبين غيرنا أو بيننا وبين ما ينبغي أن نكون عليه هذا المفروض أن يحرك فينا الهمم مش عيب أننا نكتشف هذا الأمر دلوقتي لكن العيب أننا نعرف الكلام ده ونطنش نسيبه ما نتحركش أحد الإخوة كان بيسأل أو بيقترح أو يعني بيفترض ان اضطهاد الكنيسة للعلماء في اوروبا في اوائل النهضة الاوروبية العلمية الاخيرة هذه كان بسبب ان علماء الكنيسة او رجال الكنيسة يخافون ان يكشف تحريفهم للتوراة والانجيل هو ده تبريره يعني في ظنه ان هذا هو التبرير لكن انا ما اعتقد هذا الامر لانهم كانوا يحاربون علماء الحياة يعني بيحاربوا عالم الفيزياء وعالم الكيمياء وعالم الفلك بيحاربوا دولت طب ليه بيحاربوهم لأنه يا إخواني العلم حقيقة سلطان الناس تحتاج إلى العلماء الكنيسة في ذلك الوقت كانت سلطان أوروبا المرجعية الحكمية وفي كل الأمور كانت للبابا وللقساوسة فإذا ظهر من ينافسهم على السلطان حتى وإن لم يجلس على كرسي السلطان لكن بعلمه وبقيادته العلمية للمجتمعات هذا خطير بالنسبة لهم هي منافسة حجاج ابن يوسف الثقفي سأل أحد أعوانه من هو سيد البصرة مين أعظم واحد في البصرة فقال له الحسن البصري رحمه الله من التابعين الحسن البصري فقال كيف وهو مولى يعني إنسان فقير ومولى فكيف يصبح سيدا للبصرة قال احتاج الناس إلى دينه ولم يحتج هو إلى دنياهم فأصبح سيدهم الناس كلها عايزاه هكذا العالم الناس كلها تطلبه فاكرين كلامنا على عطاء بن أبي رباح رحمه الله وهو قاعد في الكعبة وسليمان بن عبد الملك وأولياء العهد معه يسألونه في ذلة وهو يجيب في عزة رحمه الله محتاجينه عالم سواء في العلوم الشرعية أو في العلوم الحياتية الناس تحتاج إلى العالم فالعالم سلطان هكذا عشان كده كان في اضطهاد لهؤلاء العلماء خوفا على سلطان الكنيسة واحد بيسأل هل القرآن والسنة مصدر للعلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية العلوم الطبيعية زي الكيمياء والفيزياء وغيره والعلوم الإنسانية زي الإدارة والتنمية البشرية والتاريخ وغيره من العلوم الواقع يا إخواني أن الكتاب والسنة ما هماش كتب كيمياء وفيزياء وطب وفلك لكن وضعت فيهم بإحكام شديد وبإعجاز عجيب ضوابط تحكم خط سير المسلمين أطر عامة قواعد عامة في الكتاب وفي السنة ناخد احنا القواعد ديت ونبدع كيفما أردنا أن نبدع بالطريقة التي نريد بحيث لا نتعارض مع هذه الضوابط والحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق الناس بها دور في أي حتة في العالم كله على علم حياتي لكن بالأطر الشرعية بالضوابط الشرعية ساعات بعض الناس بتدور بخلاف هذه الضوابط فتضل يعني مثلا في أمريكا تعرفين هناك بيتجوزوا الراجل من الراجل بيتجوزوا يعني ليه الفعل قوم لوط عليه السلام لكن أصبحوا يجعلونه كقانون فيذهبوا للمحكمة ويعملوا عقد الزواج بل إن بعض الكنائس في بعض الولايات في أمريكا أقرت هذا الأمر طيب جوزوا فما فيش أولاد يعني عايزين برضو يبقى عندهم أسرة يعني فعملوا عملوا التبني مرحلة فتبنوا طفل ويبقى واحد يوم بدور الأم واحد يوم بدور الأب ما ستات بالهبل هناك معرفش ليه العقدة يلا اكتر من كده بقى دلوقتي دخلوا العلم في القضية عايزين يجيبوا الرجل ويزرعوا جواه بويضة ملقحة في الغشاء البريتوني في بطنه عشان يحمل تخيل شوف قد ايه مدى انقلاب الفطرة وأبحاث والذين يقومون بهذه الأمور في عرف الناس من العلماء علماء أفذاذ كما يقولون وأبحاث طويلة جدا جدا لكن كلها فيها تعارض شديد مع القرآن والسنة ما يستقيم لعالم مسلم أن يسير في مثل هذا الاتجاه مطلقا يقولوا أن الخمر لو شربت الخمر في أبحاث بتقول أنها ممكن تقوي عضلة القلب في أبحاث بتقول هذا الكلام ما ينفعش تداووا ولا تتداووا بحرام فأنا عندي ضوابط بتحكمني في القرآن والسنة لكن ما فيش بقى افتح القرآن والسنة ايه بقى علاج الامراض الصدرية وايه علاج بقى الامراض النفسية وايه علاج كذا واحد اثنين ثلاثة اربعة والادوية اللي تتوصف هذا كلام معجز كلام رب العالمين سبحانه وتعالى اطر عامة يصلح معها ان يقول ربنا سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء سبحانه وتعالى من هذا المنطلق اي عالم من علماء اي فرع من فروع العلوم الحياتية لابد ان يكون مطلعا على الكتاب والسنة في تخصصه وفي كتب في كل مجال بفضل الله المكتبة الإسلامية أصبحت مكتبة هائلة عامرة يشوف التخصص بتاعه يعني هذا السائل متخصص في الإدارة فيقول إزاي أستفيد من الكتاب والسنة في الإدارة في كتب متخصصة في هذا الأمر قام بها إداريون مسلمون متمكنون طلعوا القواعد الشرعية في الكتاب والسنة المختصة بالإدارة وفصلوا فيها وشرحوها وقارنوها بغيرها من القوانين العلمانية أو القوانين الوضعية الأرضية وشافوا يعني ما هو يسير معها وما هو متعارض معها وأخذوا ما يفيد وتركوا ما يضر من العلوم الوضعية الأخرى هكذا يبقى أنا عندي أطر عامة من هنا على كل باحث حقيقة في كل تخصص أن يعلم تمام العلم ما هي الأطر الشرعية لعلمه في الكتاب والسنة شيء في منتهى الأهمية بالإضافة لأن ساعات بنلاقي بعض الأشياء المعجزة اللي بتكون حجة على العالمين في أي فرع من فروع العلوم الحياتية في القرآن والسنة في واحد بيقول شبهة غريبة جدا هو نفسه سأل السؤال اللي فات ده بيقول شبهة غريبة جدا بيقول أنا لو أنا طلعت من الكتاب والسنة وسائل النجاح في علم من علوم الحياة فطبقها الناس ونجحوا أخشى أنهم يطبقون القرآن والسنة لأجل الدنيا وليس لأجل الله عز وجل فما فيش داعي نطلعهم يعني كلام غريب جدا سبحان الله كل مرة يجي لنا سؤال تستشف من ورائه ان مفيش داعي للسكه ديت بطريقه او اخرى وساعات بيبقى في تكلف شديد وبيقعد يفكر تفكير مضني عشان يطلع بطريقه معينه يا عم السكه دي صعبه مفيش داعي منها بس هو مش عايز يكون متخلف او مش عايز يكون مقصر فيجيب لك حجه شرعيه ودليل ديني على ان هو مفيش داعي يخوض في هذا الطريق والله العهد المكي ما كانش فيه احنا نخاف الناس تتبع القرآن والسنة لأجل الدنيا طب يا ريت يتبعوها وخلاص ده انت عندك الناس بالفعل لا تتبعوهم يعني لا تتبع القرآن والسنة أليس من الأفضل أن تتبع وتترك النيات أنت لله عز وجل كل واحد نيته مع ربنا سبحانه وتعالى بصرهم أنت بالحقائق علمهم لكن الأفضل ما حطش إيديهم على العلوم الناجحة في القرآن والسنة لكي لا يتبعوا القرآن والسنة ابتغاء الدنيا هذا كلام يعني منطق غريب بس مكتوب يعني مش خطر خطر سريع لا مكتوب كتابة فهذا شيء محتاجين نراجع نفسنا يا إخواني أنا ما عندي شك ولا قدر أنملة أن العلوم الحياتية فرض على المسلمين حقيقة نعم هي فرض كفاية إن قام به البعض كفى الآخرين لكن إن لم يقم به هذا البعض أثم المسلمون جميعا بنتكلم في قضية حلال وحرام دلوقتي مش في قضية فضاء الأعمال حقيقة يعني لازم ناخد الأمر بهذا الثقل عشان تكون عندنا حمية للحركة مش مجرد أن أنا بكتر حسناتي لا أنا أنجو وأنجو بأمتي بهذا الطريق سؤال على الدرس السابق بيقول أنت بتشجع السهر احنا قلنا العلماء كانوا بيسهروا فقعدنا نقول البخاري كان سهران ومحمد بن الحسن الشيباني سهران واسد بن الفرات سهران بتشجع السهر يا دكتور عمال تقول لنا بس في الشرايط ناموا بدري انا اشجع على السهر بشرطين لو عرفت تعملهم اسهر يا اخي زي ما انت عايز اول شيء انك تشغل وقتك في هذا السهر بما هو نافع لك وللامه زي ما البخاري كده كان سهران عشان يكتب علم نستفيد به الى يومنا هذا والى يوم القيامه اسهر واعمل علم تستفيد به تستفيد به الامه الى يوم القيامه. فلازم يكون قعدتك لامر نافع لعلم نافع الشافعي رحمه الله كان يحب الليل للاستذكار يفضل يذاكر بالليل ليه الناس هاديه ونايمه وعنده فرصه ان هو يفكر ويبدع ويحلل وينتج كذلك امام مالك رحمه الله كان يحب الليل ويسهر بالليل كتير يحل مسائل فقهية كثيرة بالنهار ما يعرفش ناس كتيرة متكلبة عليه ده بيسأل ده بيتكلم أعمال الحياة نفسها العمل الدنيوي اللي بيشتغله فأمور كثيرة ممكن تشغله لكن في الليل هو في نوع من الهدوء فكر زي ما هو عايز فوقته مستغل إن كان وقتك مستغل بالليل اسهر ده الشرط الأول الشرط الثاني ان ما تضيعش فرض او اولويات بسبب السهر ما تجيش تسهر في العلم للامه وللمسلمين ولنفسك وليوم القيامه لحد الساعه 2 3 بالليل ويروح عليك الفجر ما عملناش حاجه يبقى انت ضيعت فرض فاحنا ما نضيعش فرض ولا اولويه يعني ايه اولويه انا مثلا انا ممكن اسهر في علم تطوعي افضل سهران لحد بالليل بزود علمي انا دكتور ولا مهندس ولا كذا فبزود علمي في فرع تاني من الفروع او في نفس الفرع اللي انا فيه واروح الصبح الشغل بتاعي اللي بقبض عليه مرتب واللي هو معاشي وحياتي نايم اروح انام بقى في الشغل ما انا سهران طول الليل في سبيل الله فاروح انام بقى في الشغل ولازم بقى صاحب العمل يعذرني احمد ربنا ان انا سهران للخير يا اخي وانا وانا كنت سهران في مالها ولا حاجه لا سمح الله لا انا كنت بذاكر بشتغل بدعو الى الله ما ينفعش في اولويات فانا لو هعرف اسهر دون أن أضيع أولوياتي أو فروض وفي نفس الوقت هذا السهر مستغل تمام الاستغلال فيما ينفع ويفيد للإنسان وللمجتمع وللأمة فخلاص أنا ما عنديش مشكلة بالعكس هذا السهر في هذا الوقت يكون محمودا اللي هيسهر يقوم الليل هل نذم ذلك فيه؟ بالعكس ربنا قال في القرآن إيه؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع مش عارف ينام كل ما يجي ينام يقوم عشان يصلي لله عز وجل عشان يستغفر عشان يذكر الله عز وجل هذه صفة حميدة الذي يسهر لقيام الليل بشرط ألا يضيع أموره الأخرى في حياته وما يكونش فيه إسراف برضه يعني ما يكونش فيه إسراف يجعلك تخل بأمور حياتك الأخرى أن تهمل الأسرة أن تهمل العمل أن تهمل أولادك أن تهمل الوالد والوالدة أن تهمل هموم الأمة الأخرى فأنا إنسان متوازن وإنسان متكامل وشامل كل أمور الإسلام باخدها ومطلوب مني في كل زاوية عمل ولعلنا نفرد محاضرة في هذه السلسلة للتخطيط وبرضه أحد الإخوة كان طالب هذا الأمر أن نفرد محاضرة للتخطيط كيف تخطط لحياتك احنا عايزينك عالم اه بس عايزينك برضه في نفس الوقت أب صالح وعايزينك زوج صالح أو زوجة صالحة وعايزينك داعية إلى الله عز وجل وعايزينك مجاهد في سبيل الله عايزينك كل الحاجات دي كيف تجمع بينهما وما الذي تقدمه وما الذي تؤخره هذا أمر في غاية الأهمية وفي واحد بيقول إن هو كل ما يذاكر يجي له ملل أو كل ما يجي يقرأ في العلم يجي له ملل فيقفل الكتاب بسرعة يتحمس في الدرس وبيطلع بعد كده يروح يذاكر فبياخد ربع ساعة تلت ساعة نص ساعة حسب قوة الشحن بتاعته وبعد كده بيحصل له انتوا عارفين وده طبعا احنا بنضحك بس للاسف كلنا مصابين بيه يعني معظم المسلمين والا ما كانش ده يبقى حال المسلمين اصل الموضوع ايه نص المحاضره الاولاني بتاع المحاضره اللي فاتت قيمه الشيء لو فعلا حاسس بقيمه العمل مش هيجي لك ملل وافكركم بكلمه الشافعي رحمه الله كلمة في منتهى التوفيق سئل كيف طلبك للعلم قال كطلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره هتزهق المرأة دي تدور على الولد التايه الضايع وهو الولد الوحيد ولا حتى لو مش الوحيد ما تزهقش ما فيش حاجة اسمها ملل دور دور دور لحد آخر يوم في حياتي لحد آخر نفس في حياتي ما فيش حاجة اسمها ملل في هذه القضية ليه حاسة بقيمة الموضوع الموضوع يمس حياتها الشخصية كذلك العلم هذا والاستذكار هذا وطلب النبوغ في هذه المجالات هذا أمر يخصك تماما ويخص أمتك تماما القصور فيه معناه عدم الفهم في واحد مش فاهم القضية اللي بنتكلم فيها أحد الإخوة برضه بيسأل وهندخل منها بقى إن شاء الله على المحاضرة أو على إكمال المحاضرة السابقة على بقي بن مخلد رحمه الله فاكرين الراجل اللي قطع سنتين مشوار لحد ما وصل لاحمد بن حنبل لقاه محبوس ولما راح بغداد احتال حتى وصل الى احمد بن حنبل رحمه الله وبدا يتعلم منه على مدار شهور وسنوات بيقول ايه حكايته ده في الاخر يعني وصل لايه عمل ايه يعني ايه بقيه قصته فبقي ابن مخلد رحمه الله عاد بعد ذلك الى الاندلس بعد ان جاب البلاد طولا وعرضا يعني هو راح في المشوار بتاعه ده لبغداد رجع راح الشام تعلم على ايدين علماء الشام ونزل المدينة ومكة المكرمة وبعدين اتجه لمصر خد من كل مكان علم من كل مكان علم سبحان الله ثم عاد إلى الأندلس وبدأ بقى يسجل العلم بتاعه ده فكتب مسند بقي ابن مخلد مسند مسند أحاديث روى فيه عن 1300 صحابي ما هو لف في بلاد كتيرة جدا سمع من الناس اللي سمعت من صحابة راحوا العراق وسمع من ناس سمعت من الصحابة اللي عاشوا في المدينة واللي عاشوا في مكة واللي راحوا الشام واللي راحوا مصر في مسنده روى عن 1300 صحابي وجمع 30000 حديث 969 يعني تقريبا 31000 حديث وهو بذلك أكثر من مسند الإمام أحمد بن حنبل شخصيا اللي هو راح يتعلم على أيديه في بغداد وصل إلى درجة عالية جدا جدا جدا من الفقه والعلم والتفسير رحمه الله والتحديث يعني كان متميز في أكثر من فرع من فروع العلم المشوار اللي قطعه ده يا إخواني ما راحش هباء منثورا أبدا التعب الذي قضاه والمعيشة الصعبة التي مر بها والأيام الشديدة التي مرت عليه في بغداد وهو يتسول أو يتظاهر بالتسول حتى يستطيع أن يأخذ حديثا أو حديثين أو ثلاثة من أحمد بن حنبل رحمه الله كل الكلام ده ما راحش عمل به المسند ابن حزم رحمه الله الإمام الفقيه المسلم المشهور يقول ما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله رتبة المسند بتاعه رتبة المسند أنه أعلى المسانيد لا أعلم لها هذا لأحد قبله مع ثقته ثقة بقية ابن مخلد وضبطه وإتقانه واحتفاله فيه وجودة شيوخه روى عن 284 رجل ليس فيهم عشرة ضعفاء يعني كان ينتقي الرجال الذين يروي عنهم عالم بالرجال وكان يسأل عن الرجال ويدقق رحمه الله وكان كما يقول ابن كثير علامة كان فقيها صواما قواما متبتلا ثم يقول وكان عديم المثل هذا تعديل ابن كثير له أو وصف ابن كثير له رحمه الله جميعا ويقول الذهبي في حقه سبحان الله ومن الثابت أن من مناقبه أنه كان من كبار المجاهدين في سبيل الله يقال شهد سبعين معركة في سبيل الله الأندلس كان في حروب كثيرة مع الصليبيين في الأندلس شهد سبعين معركة في سبيل الله لم يكن منقطعا فقط للعلوم لكن سبحان الله شوف متفوق زي أسد بن الفرات هو الذي نشر مذهب إمام مالك في شمال أفريقيا كله في الأندلس وهو اللي فتح صقلية وهو الذي مات شهيدا رحمه الله شوف التفوق في أكثر من مجال في بركة في حياتهم إنجاز في كل مجال في بركة الله عز وجل يفتح هذه البركات على من يرضى عنه فيحدث ما لا تتخيله وإن شاء الله في المحاضرة القادمة اللي هنتكلم فيها على عنصر هام جدا جدا من العناصر المميزة لأي عالم هيتضح لنا الإنجاز المعجز حقيقة لكثير من علماء المسلمين سواء في علوم الشرع أو في علوم الحياة ويقول ابن حزم أقطع أقطع أنه لم يؤلف في الإسلام مثل تفسيره برضه ليه تفسير قرآن يقطع ابن حزم أنه لم يؤلف في الإسلام مثل تفسير بقي ابن مخلد رحمه الله يبقى الجهد اللي بذله يا إخواني ما ضاعش الجهد اللي بذله ما ضاعش ربنا سبحانه وتعالى بارك فيه وأنتج إنتاجا عظيما وانتفع المسلمون وينتفعون وسينتفعون إن شاء الله إلى يوم القيامة بجهد هؤلاء العلماء نرجع نكمل اللي كنا بنتكلم فيه احنا قلنا ان العلماء رضي الله عنهم العلماء هؤلاء عانوا كثيرا حتى يصلوا إلى هذه المرتبة عانوا في السهر وعانوا في السفر وفي الرغم أوقات هائلة للعلم طب يا ترى وضعهم المادي كان شكله ايه عشان احنا دي قضية بتشغلنا برضو قضية دايما شغلانة يعني انا دلوقتي هبقى ايه وضعي المادي لو مشيت السكة اللي بتقول لي عليها ديت عملت لي ما شاء الله 20 30 بحث وفي الاخر يعني شقة متواضعة و... وماشي بصورة متواضعة و... انا عايز برضو اعيش ولا تنسى نصيبك من الدنيا مش كده ولا ايه الآية الوحيدة اللي حافظها في الكتاب ولا تنسى نصيبك من الدنيا أو يعني اعمل لدنياك برضه مش كده ولا ايه يعني تلاقيه ملقط كده حديث وآيات تخدم المشروع بتاعه مشروع الدنيا اللي هو عايش فيه الناس دي كانت حالتها شكلها ايه انظروا إلى مكحول رحمه الله مكحول من التابعين مكحول هذا كان عبد يباع ويشترى يقول مكحول من عظماء التابعين من علماء التابعين رحمه الله يقول اعتقت بمصر كان عبد يباع ويشترى في مصر فاعتق اعتقت بمصر فلم أدع بها علما إلا حويته فيما أراه شوف الكلام ما تركش ذرة علم موجودة في مصر إلا حواها مصر جاها صحابيون كتير في مصر عاشوا فيها وجاءها أيضا من التابعين وعاش فيها من العلماء كل علم هؤلاء حواه مكحول رحمه الله كفاية؟ لا مش كفاية طالب العلم لا يشبع أبدا ثم يقول ثم أتيت العراق ومن بعدها المدينة فلم أدع بها علما إلا حويته العراق والمدينة المنورة يا الله شوف كم من الصحابة اللي راحوا العراق وشوف كم من الصحابة اللي عايشين في المدينة المنورة وحوى علم المدينة وعلم العراق ثم يقول ثم أتيت الشام والشام بقى قعد فيها استقر فيقول ثم أتيت الشام فغربلتها تعقيد بس ده برضه بشر زينا بس عنده طموح طموح عالي أظن لو كان حوى علم مصر كان كفاية وكان يبقى من علماء الأمة ويشار له بالبنان ويحمد إن شاء الله عند رب العالمين مع صلاح نيته لكن ده مش كفاية عنده يروح العراق ويروح المدينة وبعد كده يروح الشام يغربل الشام ما يسيبش ركن ولا بقع في الشام إلا ويذهب إليها بحثا عن العلم رحمه الله ده كان إيه؟ كان عبد يباع ويشترى ما هوش إنسان ميسور حاله لا ده مسكين فقير جدا جدا من أفقر المسلمين في زمانه ومع ذلك من أعلم المسلمين في تاريخ الأمة الشافعي رحمه الله يقول حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر سنين طب القرآن سبع سنين احنا بنقول يعني ايه في ناس كتير حفظ القرآن ما شاء الله عن سبع سنين والقرآن من إعجازه أنه يحفظ لكن يحفظ الموطأ في عشر سنين وعنده عشر سنين صعب جدا يا إخواني حد فيكم قرأ الموطأ الموطأ مش بس كتاب حديث حديث وفقه صعب أن يحفظ صعب جدا أن يحفظ يكاد في زماننا أن نقول مستحيل طب ده مش قاعد فيه 30 سنة 40 سنة في في القصة بركة في في القصة بركة في صدق طب بقى كان مريح ووضعه مستقر وعنده أم غنية وأب غني وبيصرفوا عليه فالراجل متفرغ لقضية العلم انظر ماذا يقول عن نفسه ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به قراطيس لأكتب عليها ما فيش عندها قروش قليلة تديها له يشتري بها ورق يكتب عليه ما فيش كراسة يكتب عليها وعايز يحفظ ويكتب ويجمع العلم يعمل ايه فكنت أسير في شوارع المدينة التي يعيش فيها فإذا رأيت عظما يلوح لي من بعد أخذته فكتبت عليه ثم طرحته في جرة قديمة لنا بيجمع العلم فوق عظم بيكتب على عظم عشان ما عندوش تمن الورق هذا الشافعي رحمه الله وكان يدخل المساجد وهو في الثالثة عشرة من عمره 13 سنة يناظر العلماء 13 سنة بقى بيناظر العلماء رحمه الله ولما عنده 13 سنة العلم بقى بدأ يكتر ومناظرات العلماء تكتر وعايز يكتب ويكتب والعظم مش مكفي هيحط العظم ده كله فين مشكلة احنا بنتبسم بس انظر إلى المعاناة التي كان يعيشها هو مش بيدور على العظم هو بيبتسم زينا كده حالته صعبة يا إخواني فقير معدم لكن ما في عائق أمامه ليتعلم رحمه الله طب إيه الحل عايز ورق ومعوش فكان يذهب إلى الديوان الديوان الحاكم الوزارة الإمارة فيستوهب الظهور يعني ايه الكلام ده يستوهب يعني ادوني هبة يعني بعرفنا الايام دي يشحت الظهور ايه الظهور الورق اللي مكتوب على وشه وظهره فاضي وما عادوش عايزينه ورق فيه مراسيم خاصة بالحكومة مراسلات ما عادش ليه لازمة واحد بيجرب حزبة معينة كلام معين على صفحة ظهرها فاضي الدنيا ولا ده اكتب على ظهره هذا هو الشافعي رحمه الله في الآخر بقى مين أصبح الشافعي الشافعية رحمه الله وأصبح إمام المسلمين بهذه المعاناة التي عاناها رحمه الله أحمد بن حنبل كانت قصته شبيهة بقصة الشافعي رحمه الله كان طفل صغير صغير جدا خمس سنوات وست سنوات وسبع سنوات وعايز يروح المسجد يتعلم وأمه خايفة عليه فتقول له ما تطلعش للمسجد إلا بعد أذان الفجر وهو مصر يطلع قبل أذان الفجر فكل يوم تمسك فيه وهو يصحى بدري قبل الفجر عشان يروح المسجد يلحق مكان في الصفوف الأولى عشان يسمع العالم اللي بيتكلم بعد صلاة الفجر ويعلم الناس لحد ما كبر شوية وأمه بدأت تطمئن عليه إن هو يقدر يطلع شوفوا الحياة وقال لو كان معي خمسون درهما لخرجت إلى جرير ابن عبد الحميد رحمه الله من العلماء كان عايز يتعلم على أيديه بس عشان يقطع المشوار محتاج خمسين درهم معوش رحمه الله وذكرنا حاله كان بيشتغل شيال في اليمن وكان بيشتغل في أعمال يعني بسيطة جدا جدا وهو خير أهل الأرض في زمانه رحمه الله سفيان الثوري رحمه الله لما أراد أن يتعلم قال يا رب لابد لي من معيشة أنا عايز أتعلم وعايز أهب حياتي للعلم بس لازم يكون في أكل وشرب لازم يكون في معيشة معيش فأمه النجيبة الفاهمة الواعية وهذا كلام لأخواتنا افتكروا السؤال يا أخوات اللي كنت بتسألوه في الأول نعمل إيه في قضية العلم وقلنا الدور الرئيسي مع الزوج والأولاد وهناك أدوار أخرى كما فصلنا قبل ذلك أمه قالت له يا بني تفرغ للعلم وأكفيك بالمغزل وبدأت تشتغل رحمها الله بالمغزل عشان تبيع أشياء بسيطة جدا بدراهم معدودات وهو يستمر في بحثه في العلم فأصبح سفيان الثوري رحمه الله من عظماء التابعين والبخاري رحمه الله وإن كان البخاري أتمنى أن ييسر الله عز وجل لنا وقتا فنفرد له درسا خاصا مش هينفع البخاري كده أننا نتكلم عليه على عجالة مرة ومرتين وثلاثة لا هذا من خير أئمة المسلمين رحمه الله وصاحب أعظم كتاب سنة وأصدق وأصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل على الأرض صحيح البخاري البخاري رحمه الله بيحضر درس علم بيتعلم هو شاب عن 16 17 سنة وعنده 16 سنة على فكرة كان يحفظ 70 ألف حديث وعنده 16 سنة كان يحفظ 70 ألف حديث وكان يبقى ماشي في الشارع 16 سنة الآلاف يوقفونه في الشارع ليسألوه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرة قعد يومين ثلاثة ما يروحش الدرس فافتقده أصحابه فذهبوا إليه فوجدوه في بيته وهو عريان من الثياب الخارجية ليس له الثياب يخرج بها إلى المسجد فقير تمام الفقر ما عندوش لبس يلبسه أصلا فيقول أصحابه فجمعنا له من بعضنا بعض الدراهم واشترينا له ثوبا ليحضر الدرس معنا بعد ذلك رحمه الله يحيى ابن معين رحمه الله ترك له أبوه ألف ألف درهم مليون تخيل في هذا الزمن كان مليونير شوف بقى التضخم اللي حصل والعملة اللي حصل فيها شوف ساعتها كان مليونير شوف معاه قد ايه فأنفقها كلها في سبيل تحصيل العلم والحديث حتى قرب مماته لم يجد نعلا يلبسه الكلام ده مش أساطير الكلام ده أسماء معينة بنذكرها وأحداث معروفة وموثقة هذا يحيى ابن معين هذا البخاري هذا الشافعي هذا أحمد بن حنبل هذا الإمام مالك كما ذكرنا في الدرس السابق الإمام مالك كان غني أنفق أمواله على طلبة العلم وعلى تحصيل العلم حتى في النهاية اضطر يبيع الأساس بتاع البيت ومش بس أساس البيت باع خشب البيت خشب السقف ده شاله وباعه عشان يصرف على نفسه رحمه الله فده شيء شكله ماشي مع الناس كلها رحمهم الله جميعا العلم عندهم يا إخواني ما كانش لحظة من اللحظات أو عند الشباب أو عند فترة الدراسة لا العلم معاه لحد الموت كما قلنا كلمة أحمد بن حنبل الموفقة مع المحبرة إلى المقبرة جرير الطبري ابن جرير رحمه الله المفسر والفقيه المعروف والمؤرخ المعروف عاش ما شاء الله لما وصل 80 سنة وأكثر وهو على فراش الموت يجود بنفسه دخل عليه أحد العلماء يعود في مرضه فذكر حديثا حديث عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عند ابن جرير الطبري فأخرج من تحت الفراش الورقة والقلم هو قاعد بدأ يكتب الحديث يسجل العلم وهو يجود بنفسه فقال له الرجل أفي هذه الحالة فقال ينبغي للإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى الممات لحد آخر لحظة هذا الموقف تكرر كثيرا من علماء المسلمين هذا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله جميعا وهو أيضا في لحظات موته الأخيرة يسأل أحد تلامذته الذين جاءوا لعيادته أيضا في بيته عن مسألة من مسائل الفقه في الحج فالتلميذ مشفق عليه بيقول له يعني في هذه الحالة فقال أليس من الأفضل أن أخلي الدنيا وأنا معلم لهذه المسألة تستفيد بها ويستفيد بها المسلمون فالحد آخر لحظة بيعلم الناس رحمه الله البيروني رحمه الله من علماء الفيزياء والكيمياء والفلك وأيضا من علماء الفقه وهو على فراش الموت جاءه أيضا أحد علماء وقضاة المسلمين في ذلك الوقت فسأله عن مسألة خاصة بالميراث فقال أفي هذه الحالة تسأل عن الميراث وانت خلاص في اللحظات الأخيرة فقال من الأفضل أن أخلي الدنيا عالما بهذه المسألة على أن أخليها جاهلا بها وآخر يكتب في لحظات موته أيضا سفيان الثوري رحمه الله سفيان الثوري في لحظات موته الأخيرة يكتب مسألة من مسائل العلم فيلومونه يرد تاني في حالة صعبة فيقول أكتبه فإن بقيت فقد فعلت حسنا وكتبت حسنا وإن رحلت فقد تركت حسنا الناس هتستفيد باللي أنا سبته ده علم ينتفع به يبقى إلى اللحظات الأخيرة في حياتهم رحمهم الله كانوا على هذه الدرجة من التحصيل هو ده اللي عايزينه منكم واحد بيقول الموضوع صعب صعب نعم هو صعب مش احنا قلنا قبل كده ان نسبة العلماء في العرب 136 لكل مليون والعلماء في اسرائيل 1335 لكل مليون في اسرائيل بس بنتكلم على العرب كلهم 136 اسرائيل 1335 امريكا اكثر من 4000 عالم لكل مليون اليابان أكثر من 5000 عالم لكل مليون يعني إيه الكلام ده يعني النسبة دي تطلع كام نسبة اليابان ديت نسبة اليابان نص في المية 5000 من مليون يعني نص في المية يعني عندهم لكل 200 واحد فيهم عالم يعني لو احنا حاضر في المسجد هنا 1000 واحد يبقى احنا محتاجين منهم كم عالم خمسة عشان ابقى زي اليابان يبقى انا عايز اكون احسن من اليابان يبقى عندي عشرة فلما بألف واحد ما طلعش ألف عالم بس اوعى كل واحد يرمي على جاره على صاحبه خلي بالك أنت محاسب ومسؤول لو صاحبك اشتغل ليس هذا مبررا لك يوم القيامة وليس هذا منجيا لك يوم القيامة كل نفس بما كسبت رهينة كل واحد فينا يكون هذا الواحد أو هذا الواحد من العشرة أو من العشرين أو من الألف وتاريخ الأمة يشهد بذلك وإن شاء الله هيكون لنا برضو لقاء نتحدث فيه عن الإنجازات العلمية في تاريخ المسلمين صور رائعة من الحضارة الإسلامية إن شاء الله نفرد لها حديثا خاصا هل هذا الجهد يا إخواني كان من علماء الشرع فقط؟ لا برضو علماء الحياة في تاريخ الإسلام أنجزوا إنجازات هائلة لم تأتي إلا بجهد جهيد ومحتاجين محاضرة خاصة لكن نمر في هذه المحاضرة اليوم على بعض الأمثلة ابن الهيثم رحمه الله ابن الهيثم من أعظم علماء البصريات في التاريخ من أعظم علماء الضوء وله اكتشافات مذهلة وعلى اكتشافاته هذه قامت النظريات العلمية الحديثة كلها ومن المستحيل أن تجد كتابا من كتب علم الضوء في العالم لا يذكر فيها اسم ابن الهيثم ولا كتاب المناظر الذي ألفه وليس هو الكتاب الوحيد له إن شاء الله هنكون لنا كلام على ابن الهيثم برضه في دروس قادمة ابن الهيثم كانت حالته المادية صعبة وكانت تأتيه الأموال تعرض عليه الأموال كان مقربا من الأمراء لأن الأمراء كما ذكرنا قبل ذلك والخلفاء كانوا يقدرون العلم في معظم أيام الدولة الإسلامية طبعا في لحظات ضعف لكن في معظم أيام الدولة الإسلامية كانوا يقدرون العلم فكانوا يقدرون ابن الهيثم فيعطيه الأمير أو الخليفة مالا فيرد له المال يرفض ابن الهيثم رحمه الله ويقول له إن أنا ادخرت هذا المال كنت خازنا عليه يعني لو أنا أخذت المال اللي أنت اديتهوني ده وفرته في البيت هفضل قاعد أحرسه كنت خازنا عليه وإن أنا أنفقته كنت وكيلك في إنفاقه ده المال أصله بتاعك وأنت اديتهوني فأنا هنفقه بدالك لا أنفقه أنت أحسن لا أريد أن أنفقه أنا فيقول فإذا شغلت نفسي بهذين الأمرين الادخار أو الإنفاق فمن ذا الذي يشتغل بعلمي شوف قضية العلم عنده قد إيه أنا خايف أخد فلوس أغرق فيها أنشغل في الحفاظ عليها أو أنشغل في إنفاقها خليها لك خلي لك الفلوس احفظها أنت وانفقها أنت وأنا هتفرغ للعلم وإلا لو تفرغت لدنياكم فمن يتفرغ للعلم هذه همم عالية ليس من فراغ أن يكون عالما من علماء الأرض رحمه الله هذا أتى من هذا الجهد الذي بذل يقول ابن الهيثم رحمه الله وإني ما مدت لي الحياة باذل جهدي ومستفرغ قوتي في مثل تحصيل هذه العلوم متوخيا من ذلك ثلاثة أمور يعني أنا ليه ببذل هذا الجهد الضخم في تحصيل العلوم ليه بذاكر هذا الاستذكار الكثير ليه بسهر وبتعب ليه برفض المال لأجل تحصيل العلم ليه ثلاث حاجات احفظوها كويس في منتهى الروعة أول شيء إفادة من يطلب الحق ويؤثره في حياتي وبعد مماتي لله رب العالمين هذا الأمر يفعله قربا لله عز وجل وسبيل التقرب إلى الله أن تنفع نفسك بهذا العلم وتنفع الناس ودائما يأتي العلم على لسان حبيبنا صلى الله عليه وسلم مقروما بالنفع فيقول علم إيه ينتفع به إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له فعلم ينتفع به بعد الموت الناس عمالة تدي ابن الهيثم حسنات وحسنات وحسنات لأجل ما قدم في حياته من علوم فهذا هدف من الأهداف الرئيسية له الهدف الثاني أني جعلت ذلك ارتياضا لي بهذه الأمور في إثبات ما يتصوره ويتقنه فكري من تلك العلوم طبعا محتاجين ترجمة مش عارفين إيه التهنة القصد اللي يقصده إن أنا أتلذذ وأتمتع بهذه المسائل العلمية فلما أقوم بهذا البحث هذه رياضة لنفسي هذا إمتاع لفكري وعقلي متعتي إن أتعلم وعلى فكرة كلنا هنمر بهذه المرحلة إن شاء الله لو ركزنا في طريق العلم الأخ اللي بيقول أنا بيجي لي ملل وبعض الإخوة برضو وأنا ماشي في بعض الدروس السابقة كانوا بيقولوا لي يعني إحنا بنبذل جهد بس المذاكرة يعني مش لطيفة يعني أنا بقول له إن فعلا في البداية بيبقى الأمر صعب صعب صعب صعب لحد ما تتقن العلم فإن أتقنته أحببته وإن أحببته صعب عليك فراقه فتبذل الجهد والوقت والفكر في تحصيله دون عناء ما تشعر بالمشقة التي يشعر بها أولئك الذين لا يدركون قيمة ما يقرؤون ويسمعون ابن الجوزي رحمه الله كان يجلس على النهر ليأكل الخبز لما يأكله في أي حتة لا أصل الخبز اللي بيأكله ده ناشف جدا خبز يابس فقير مش لاقي يشتري خبز طري فبيجيب خبز يابس ويقعد على نهر كان اسمه نهر عيسى يقعد على النهر يبل الخبز وياكله فيقول واجد لذلك لذة عظيمة في حلقي لاني افعل ذلك ابتغاء تحصيل العلم انا هذا الكفاح كله وهذا التعب كله عشان بحصل العلم متفرغ له فما عنديش وقت كبير لتحصيل الأموال وحالتي فقيرة فقير معدم ومع ذلك فأنا متلذذ بجمع العلم ومتلذذ بأكل الخبز اليابس المبلل بالماء عشان أعرف أكله عشان أعرف أبلعه فينقلب يا إخواني طبيعي هتمر بمرحلة صعوبة ما تفتكرش انك هتخرج هنا متحمس تفتح كتاب الكيمياء الله ما ألذ الكيمياء لا مش متوقع لكن هي هتيجي بعد شوية والله هتيجي أنا مررت بهذه التجربة بنفسي يعني دخلت الكلية أول سنة وثاني سنة صعبة يقول لك أول ست شهور في الكلية صعبة واحد قال له طب ما تيجي بعد ست شهور ما تسيبك من أول ست شهور الصعبين دول فهو الأول صعب وأنا لما أجي أراجع الكتب اللي كنت بذاكر فيها في أولى وثانية وأشوف الحاجات اللي كنت مترجمها سبحان الله إيه ده؟ أنا كنت مترجم الكلام ده يا نهار ابيض ده انا كنت مضايع يعني زي ما بيقولوا ومرت الايام فين على اواخر سنه ثالثه على ما حبيت الطب الاول اولى وثانيه انت بتقرا مضطر عشان تنجح وعلوم صعبه ومخالفه لما كنت عليه في الثانويه العامه الكلام السهل البسيط اللطيف لا الثانويه العامه لا دخلت في سكه ثانيه خالص ناس كتيره كرهت الطريق لينا والله اصدقاء في اولى طب وفي ثانيه طب سابوا الكليه ما قدرش يستحمل الوضع اللي هو ده وفي ناس كملت زي ما تكمل وفي ناس بدأت تجتهد وتجتهد على سنة ثالثة بدأت تحب المواد على سنة رابعة بدأت تشتاق إليها اللي اشتاق أكتر وأكتر أبدع وتفوق وبرز وسبق واللي عايش زي الناس ما عايشة أهو واحد من ضمن آلاف موجودين فلو أنت عندك حمية إن شاء الله هتوصل لدرجة الحب للعلم وهذا في كل الطاعات ليس في العلم فقط طلب العلم طبعا من أقرب الطاعات ومن أعظم الطاعات لكن في كل الطاعات قيام الليل فكر الإنسان اللي بيقوم الليل كل ليلة هذا كان سهل عليه في الأول أن يقوم الليل يقول أحد التابعين كابدت قيام الليل عشرين سنة ثم استمتعت بها بعد ذلك عشرين عاما أخرى وقعد 20 سنة يصلي وهو تعبان يقوم الليل وهو تعبان مرهق ما هو إنسان طبيعي عايز ينام وعنده مشاغل وعنده كذا في مشقة العشرين سنة اللي وراها كان ينتظر الليل امتى بقى يجي الليل عشان أقوم الليل استمتع بقيام الليل بس لازم الحتة الأولانية في الأول ما ينفعش أخش على العشرين سنة الثانية مباشرة يبقى لازم اخد الطريق من اوله استحمل شويه وباذن الله ستلقى محبه الامر في قلبك يبقى الامر الثاني كان مستمتع ابن الهيثم رحمه الله اول امر بيعمل كده عشان الثواب والاجر ونفع الناس في حياته وفي مماته والحاجة الثانية بيعملها لأن هذه متعة له والحاجة الثالثة جميلة جدا جدا يقول والثالث أني صيرته هذا العلم صيرته ذخيرة وعدة لزمان الشيخوخة وأوان الهرم يعني ايه الكلام ده يعني هيجي وقت اكبر في السن لو ما عنديش علم متميز فيه وطريق ماشي فيه من طرق العلم انا خلاص هتبقى صحتي تعبت ما اقدرش اسير زي الشباب واروح هناك واعمل و... هقعد انشغل في هذا العلم عندي قضية تشغلني لحد ما يبقى عندي 70 80 100 سنة وانا مشغول فيها اما لو حياتي بدون علم اول ما خلصت شغلي وطلعوني على المعاش عندي 60 سنة أو قبل ذلك وبعد ذلك طبعا دلوقتي المعاش من 40 سنة زي ما انتم شايفين المهم يطلع ما ليش حاجة يعملها فالوقت يروح عليه يقعد شوية مع أصحابه يقطع الوقت بالطاولة أو الضمنة أو يقرأ الجورنال لحد ما يقتل الوقت زي ما بيقولوا تمر الأيام والشهور والسنوات تخيلوا في ناس بتعيش 80 سنة وطلع على المعاش 60 سنة يعني 20 سنة من عمره قاعد مش عارف يعمل حاجة متخيل يعني ربع عمره اصل لما بيخلص 60 سنة بيقول لك خلاص يلا السلام انتهت القضية عملنا مهمتنا قضينا الرسالة واللي فاضل من عمره ده طيب ما انت هتحاسب عليه ما تشتغل موسى بن نصير رحمه الله فتح الأندلس وكان عنده 72 سنة بدأ الفتح عنده 72 سنة فتح الأندلس وأتم الفتح عنده 75 سنة رحمه الله يوسف ابن تشفين رحمه الله انتصر في موقعة الزلاقة كان قائد الجيوش وراكب حصان ورايح هنا وهنا وهنا وعنده 79 سنة 79 سنة وهذا الطبري بيكتب حديث وهو حاجة و80 سنة على فراش الموت وهذا ابن الجوزي برضه حاجة وسبعين سنة وهذا وهذا وهذا يبقى هو ابن الهيثم رحمه الله في شبابه أعد لهرمه يا شباب أعدوا لهرمكم أعدوا لهذا اليوم كل ما تبدأ في العلوم هتلاقي حاجة تشغلك وأنت شيخ كبير بل وأعظم من ذلك هتلاقي الناس محتاجالك شيء صعب جدا على نفسية الإنسان الكبير اللي وصل سن كبير ان هو يقول ايه خلاص الناس ما عادتش محتاجاني فيقعد في البيت ما حدش عايزه ما حدش محتاج ليه العالم لا العالم كلما تقدم به العمر كلما احتاج الناس الى علمه اكثر واكثر خبره وده بنشوفه في علوم الحياه وفي علوم الشرع في التاريخ وفي الواقع في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين صح ولا مش صح العالم كلما يكبر كلما قيمته تزداد كل ما يلاقي حاجة تشغله مش فاضي رحمه الله الطوسي ده كان عالم في الفلك والرياضيات وكان من المتميزين البارزين المقربين أيضا إلى الخلفاء لعلمه فهذا الإنسان المتميز عادة ما يكون له أعداء فوشوا به كادوا له فوضع في السجن اعتقل فحطوه في السجن يعني سكة طبيعية دخل السجن رحمه الله فكتب أبحاثا في الفلك والرياضيات من أروع ما يكون سيد قطب رحمه الله كتب الظلال في السجن لعله لو كان بره كان منشغل ما كانش كتب أصبح السجن بالنسبة له نعمة فعلا لا نتمناها نسأل الله العافية لكن ما فيش حاجة اسمها تضييع وقت وده موضوع درسنا القادم إن شاء الله بالتفصيل لكن الشاهد حتى في هذه الظروف الصعبة كتب الظلال وقل ما تجد مكتبة في مسجد من مساجد العالم مش أقول بلاد المسلمين ولا مصر ولا إلا ما تلاقي فيها الكتاب شاهدت ناس بتترجم الكتاب للغات عجيبة فريق عمل كامل بترجم الكتاب اللغة الألبانية ترجم الكتاب اللغة الهندية يعني سبحان الله في جهد بيبذل لهذا الأمر هذا خير عميم حصل فين حصل في السجن كذلك الطوسي رحمه الله وابن تيمية أيضا له كتابات كثيرة في السجن مفيدة جدا فخر الدين الساعاتي رحمه الله مين فخر الدين الساعاتي أحد جهابذة الطب في تاريخ الإسلام لعل طبعا معظم الناس فاكراه بتاع ساعات بيصلح ساعات لا هو طبيب من أطباء الجهابذة كان يقول يحسدني قومي على صنعتي لأنني بينهم فارس سهرت في ليلي واستنعسوا لن يستوي الدارس والناعس هم بيحسدوني دلوقتي عشان أنا متميز ومتفوق وبارز هو ده جاي من فراغ أنا كنت بسهر الليل أدرس في الطب وهم نايمين مر بنا موقف البيروني رحمه الله وهو على فراش الموت يتعلم وابن خلدون رحمه الله الأخ اللي كان بيسأل على علوم الإنسانية ابن خلدون واضع علم الاجتماع صح؟ وأول من كتب في الاجتماع في العالم ولعلكم سمعتم منذ عدة شهور الاحتفال الضخم التي قامت به أسبانيا أسبانيا من أشد أعداء المسلمين وأكثر البلاد التي تكره الإسلام والمسلمين لكن ما يستطيعون أن ينكروا شخصية مثل شخصية ابن خلدون مع كل ما فعلوه في محاكم التفتيش سابقا والطرد والإبعاد والقتل للمسلمين عموما مع ذلك ما يستطيعون أن يتجاهلوا شخصية كشخصية ابن خلدون رحمه الله فاحتفلوا بمرور 600 سنة على وفاته رحمه الله ابن خلدون لم يصبح بهذه المكانة من فراغ ابن خلدون رحل في طلب العلم من الأندلس ورجع لها بعد 25 سنة رحلة علم 25 سنة تخيل راح تونس وراح الجزائر وراح المغرب وراح مصر وراح اسكندرية القاهرة يعني سبحان الله تجول في بلاد الأرض ليبحث عن العلم علشان يكتب مقدمة ابن خلدون هذه المقدمة التي خلدت اسمه في التاريخ واللي هي فيها أسس علم الاجتماع وفيها قواعد تفسير التاريخ فيها أمور كثيرة جدا جدا من أعظم الأمور في تاريخ العلوم عشان يكتب المقدمة دي عمل إيه خد أسرته وراح الجزائر في قلعة في وسط الجبل بعيدة عن الناس واعتكف هناك ثلاث أيام خمس أيام عشر أيام عشر سنين اعتكف هناك أربع سنوات كاملة لا يخرج من القلعة ملوش دعوة بأي حد تاني بره القلعة أربع سنوات كاملة وخرج من القلعة ومعاه الكتاب اللي هو أصبح أساس علم ما كانش موجود في الدنيا قبل كده رحمه الله جهد عرق تعب ابن رشد كان في الطب نابغة يقال في تاريخه أنه لم يدع النظر في الكتب في حياته كلها إلا في ليلتين أبوه مات في ليلة واتجوز في ليلة الحمد لله أنه ما ذاكرش ليلة جوازه كانت تبقى مشكلة إنما هو كل الليالي في حياته لابد أن يطالع في الكتاب لابد أن يستذكر يفحص يكتب ما عدا بس لما ابوه مات كان بيحبه ولما اتجوز كان بيحب مراته ابن سينا اقبل على الفلسفه دارسا حتى انه لم يترك كتابا سبقه في التاريخ الا واطلع عليه وبعدين كمل البحث فقرأ في الحساب وعلم حساب الهند وغيره من انواع الحساب ثم أتقن علم المنطق ثم بدأ يتجه إلى كتب أقليدس من علماء اليونان ثم كتب بطليموس وقرأ وتفنن وأبدع وناظر في هذه الأمور ثم رغب في علم الطب بعد هذه الرحلة أم رغب في علم الطب فوجدته أسهل من العلوم الأخرى فلم يأخذ منه وقتا طويلا حتى أتقنه رحمه الله فأتقن علم الطب واحتاج الناس إليه حتى أصبح أهل زمانه من الطب لا يجازون إلا بقراءة الطب عليه ثم يقول واختلفت بعد ذلك إلى الفقه فتفقهت وأصبحت من المناظرين في الآخر بقى آخر جملة اللي هي تقضي علينا جميعاً عشان نروح بيها قال ففعلت ذلك وأنا ابن ستة عشر سنة 16 سنة القصة اللي قلناها دي طبعا انتوا مش فاكرين اصلا الكتب اللي هو اتخصص فيها او الفروع اللي اتخصص فيها 16 سنة الانسان عنده امكانيات هائلة هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه عقلك ده ربنا خلقه بإعجاز سبحانه وتعالى إمكانياتك آلاف المرات أكثر من تخيلك بس احنا بنشتغل بواحد على ألف من إمكانياتنا ابن سينا ليس نبيا ليس معصوما وله أخطاء كما تعلمون ومع ذلك سبحان الله ابن سينا قطع هذا الشوط في هذه العلوم لما وصل 16 سنة كان لا أقول قارئا بل متقنا ومناظرا في علوم الفلسفة والمنطق والهندسة والطب والرياضيات سبحان الله والفقه 16 سنة يقول في هذه المدة التي تعلمت فيها من سن 10 سنين لسن 16 سنة اتبهدل ما شاء الله ست سنوات كاملة يقول في هذه المدة ما نمت ليلة واحدة بطولها مش من فراغ يا اخوان ما نمت ليلة واحدة بطولها ولا اشتغلت النهار بغيره وطول الصبح شغال في العلم برضه ما شغلت عن العلم قط وجمعت بين يدي ظهورا وكتبا مئات وآلاف من الكتب جمعها ابن سينا ويقول وكنت كلما أتحير في مسألة تجيني مسألة في أي فرع من فروع العلم أتحير فيها أعمل إيه ترددت إلى الجامع يروح للمسجد فأصلي وأبتهل إلى الله عز وجل حتى يفتح لي المنغلق وييسر لي المتعسر شوف الجمال فيفتح له الله عز وجل وكنت أرجع بالليل إلى داري وأضع السراج بين يدي مفيش كهرباء زي دلوقتي هنسأل والله على هذا النعيم يولع شمعة ويحطها بين إيديه ويشتغل بالقراءة والكتابة أشتغل بالقراءة والكتابة فمهما غلبني النوم أو شعرت بضعف لما بقى خلاص كابس عليها النوم انام بقى ما انا تعبت لا اقوم الى شراب فاشرب حتى افيق ثم اعود من جديد كده ساعه زي اللي كان بيعملها محمد بن الحسن يغسل وشه بميه بارده او يشرب اي حاجه بارده يمشي فوق تاني ويرجع يشتغل تاني يكمل الطريق لحد ما في الاخر بالعافيه ينام هو مش عايز ينام بس الفسيولوجي بتاعه كده لازم ينام ربنا خلينا لازم ننام فبينام فيقول خلي بالك ومهما أخذني أدنى نوم تعقيد بقى لسه شغال يعني ومهما أخذني أدنى نوم أحلم بتلك المسائل بأعيانها الليل برضه مش ضايع النوم مش ضايع شغال الكلام ده غريب لا مش غريب على فكرة انت لما تكون مشغول بشيء بتحلم بيه مشغول بعربية هتحلم بيها ما شاء الله عربية 16 عجلة بقى و... يعني اه وقصر بقى كبير قوي واموال بتعمال تلم انا اعرف واحد بيقول كل ما انام احلم ان انا فلوس كتير على الارض عمال الم فيها وايه ده قلت له واضح انت مشغول بحياتك ان انت عايز تلم فلوس فلما تيجي تنام لازم تحلم انك بتعمل ايه انك بتلم اموال تجمع أموال تجمع تجمع تجمع لكن ابن سينا لما ينام يحلم بالمسائل اللي كان مشغول بيها قبل ما ينام والكلام ده مش غريب الكلام ده علمي تماما لكن الأعجب من كده اللي جاي يقول ايه حتى إن كثيرا من المسائل اتضحت لي وجوهها في المنام يعني بيبقى مش عارف يحلها وهو صاحي لما ينام يجي له بقى ايه الالهام ويعرف يحل المساله في المنام يصحى اه الفكره ديت حلها كذا في حلها يطلع صح مشغول بالقضيه ده انسان نهار وليل علم عشان كده لما نيجي نبص على انجازه ما نستغربش بقى هيكون لنا درس ان شاء الله على انجازات المسلمين في العلوم الحياتيه في التاريخ هتسمع عن ابن سينا ده كلام يا سبحان الله فعلا مرجعية عالمية على أعلى مستوى إلى الآن والله كنت في فرنسا حوالي كم شهر أكثر من مكتبة في فرنسا مكتبات فرنسية واسمها منبر ابن سينا المكتبة اسمها ابن سينا جنب الجامعات تلاقي مكتبات فاتحة خاصة بالعلوم الكتب العلمية ابن سينا ابن سينا في فرنسا فما نسي أبدا تاريخه في هذه العلوم ومرة بيقرا كتاب ما وراء الطبيعة فعمال يقرا الكتاب مش فاهم تخيل بقى الكتاب اللي مش فاهمه ابن سينا بشكله ايه المهم فكتاب صعب فأراه ما فهمش حاجة فأراه تاني تاني مرة بقى ايه برضه ما فهمش حاجة تالت مرة ما فهمش حاجة برضه لو بعدين هنقعد لحد امتى عايزين نروح يا دكتور أرى كم مرة في الآخر عشان نخلص أرى أربعين مرة أربعين مرة يقول حتى استظهرته يعني حفظته عن ظهر قلب أسمع لك كتاب ما وراء الطبيعة بعد الأربعين مرة برضه مش فاهم حاجة فعلا قعد الأربعين مرة يقرا الكتاب مش فاهم حاجة كتاب انتوا عارفين الفلسفة المعقدة بتاعت الإغريق مش فاهم حاجة وعدى عليه وقت في يوم من الأيام دخل السوق بتاع الكتب فلقى واحد بينادي على كتاب من يشتري هذا الكتاب من يشتري عمال يدلل على كتاب ما حدش هيشتري منه فعد عليه ابن سينا قال له تشتري الكتاب ده قال له عندي كتب في البيت لا تتخيل عددها قد ايه قال له اشتريه هبيعه لك رخيص صاحبه عايز مال هبيعه لك ب 3 درهم قال لي كده وريني الكتاب اسمه ايه لقى الكتاب اسمه اغراض كتاب ما بعد الطبيعه يعني مفهوم كتاب ما بعد الطبيعة يقصد ايه الراجل المؤلف بتاع ما بعد الطبيعة ده قال الله مش ممكن فلقى الكتاب فاداله الثلاثة درهم وخد الكتاب ورجع البيت خلصه في ليلة كان الكتاب للفارابي فارابي من أكبر فلاسفة المسلمين فلما قرأ الكتاب فهم بقى هو حافظ الكتاب الثاني يقول فانفتح علي في وقت قراءة الكتاب كل أغراضه لأنه كان محفوظا علي كنت حافظ الكتاب كله فكل لما يقول حاجة اه ده دي اللي كان كاتبها في الحتة الفلانية ده قصده كذا وقصده كذا وقصده كذا فرحت بذلك فرحا جما وفي اليوم الثاني تصدقت بشيء كثير على فقراء المسلمين شكرا لله تعالى الحمد لله فهمت الكتاب يا أخي الواحد يقول لك يعني قريته مرة واثنين وثلاثة أشوف كتاب غيره أربعين مرة ولسه بيدور مش من فراغ يا إخواني مش من فراغ ابن النفيس رحمه الله فقلت عليكم أنا كل مرة أقول لكم نفس الكلمة ومفيش مرة بحرم أبدا معلش اعذروني جلستكم دايما بحبها هذه لقاءات تحضرها الملائكة يا إخواني الملائكة حوالين هذا اللقاء بنص كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما بنخرج بره يا عالم يا عالم مين اللي هيكون معانا فأنا أضمن خلينا قاعدين ولا إيه ابن النفيس رحمه الله من علماء الطب الأفذاذ في تاريخ المسلمين كان يقعد يألف لما يقعد يألف مش عايز حد يعطله مش عايز يضيع وقت فيقول للناس بعض الناس اللي بتخدمه بتساعده يبروا لي اقلام كتيره عشان لما بيكتب مش عايز بقى يضيع وقته ويقعد يبري القلم لسه هاخد ثلاث ثواني في بري القلم هضيع وقت فايه لا ابروا لي اقلام كتيره حطوا جنبي الاقلام كده عشان ايه كل ما يخلص قلم ياخد اللي وراه ويقعد ولما يجي يالف يدي وشه للحيطه حط يعذب نفسه كده يذنب نفسه وشه في الحيطه عشان مفيش حاجه تشغله ويكتب كما يقول من رآه كالسيل المنحدر يكتب يكتب يكتب يكتب ده بيكتب ايه ده بيكتب علوم طب ده بيكتشف الدورة الدموية الصغرى ده بيعمل أعمال ظلت البشرية تحفظها إلى زماننا هذا وتعتمد عليها في العلم إلى يوم القيامة أسس راسخة أسسها رحمه الله إنتاج غزير عظيم جهد يا إخواني هذا جهد كان من علماء الشرع وكان من علماء الحياة في حاجة فاضلة في المحاضرة الحقيقة اللي هي يا ترى الكلام ده وقلناها في أول المحاضرة بس هنضرب مثالين أو ثلاثة يا ترى الكلام ده خاص بعلماء المسلمين جزئية اللي قلناها ديت لا العلماء غير المسلمين إذا قدر قيمة العلم واجتهد يصل مش معقول عالم غير مسلم يجتهد في هذا الأمر ويصل والعالم المسلم لا يصل يعني ملناش عذر قصة سريعة جدا طفل روسي معدم فقير اتولد في سنة 19 1919 في أسرة فقيرة الحال الأب بيشتغل في الزراعة وعنده ست إخوات وهذا الطفل السابع بيشتغلوا كلهم في الزراعة بس السابع ده ما كانش بيحب الزراعة كان بيحب الميكانيكا بس فقير مش عارف يتعلم دخل المدرسة قعد يتعلم لحد مرحلة المتوسطة إعدادي بعد كده أبوه ما قدرش يصرف عليه خرجه لكن بيحب الميكانيكا كل شوية يقعد يرسم رسمة يعني بوادر اختراع وكان شايف أبوه تعبان في الزراعة فيقول يا ترى هل ممكن أقدر أوصل إن أعمل مكنة تساعد أبويا في الزراعة يعمل مكنة زراعية كان حلم حياته إنه يعمل الكلام ده بس ضغط الفقر خلاه يشتغل فراح يشتغل في ورش السكة الحديد عامل مسكين غلبان بسيط اشتغل في ورش السكة الحديد وكبر ومرت الأيام الحرب العالمية الثانية جاءت سنة 39 وألمانيا دخلت على روسيا والناس يلا تخشوا على الجيش فدخل الجيش كان عنده 18 سنة لما دخل الجيش أو 19 سنة دخل الجيش برتبة عريف بسيط برضه مش ظابط يعني بسيط اشتغل على دبابة ودخل المعركة يومين ثلاثة في المعركة وأصيب خدوهم على مستشفى في المستشفى عرف من زملاء الجنود المصابين الروس ان الإصابات كتير قوي بتاعتهم دي بسبب سلاح ألماني عندهم اختراع بندقية كده قوية أصابت الكثير من الروس فقال لك طب ما أنا أعمل بندقية تضاد البندقية الألمانية وبدأ يصمم خلوا بالكم هنتكلم على واحد إعدادية ما كملش الإعدادية بس عنده حمية وملحد ده شيوعي أح يعني شيوعي بجد يعني يعني في روسيا في أيام ستالين ولينين والكلام ده اتربى عاش في الأيام دي تداخل الحرب العالمية الثانية في المعسكر الشيوعي الملحد تماما ومع ذلك عنده قضية فقعد يرسم ويخطط في الاخر القوات ال ال الروسيه اعلنت عن طلب للمخترعين في روسيا انهم يقدموا وسيله لاطلاق الاعيره الناريه بسرعه اكثر عشان يجابوا السلاح الالماني بقى الفرصه وقدم الرسمه بتاعته علماء العسكريه في روسيا درسوا الرسمه بتاعته لقوها في منتهى الروعه قالوا له تعالى ايه اللي انت عامله ده؟ قال لهم انت ما نفكر فيها ان يبقى السلاح فيه كذا وكذا ويطلق بهذه الطريقه. فقالوا طب تعالى نفذ الكلام ده. راح معاهم المعمل ونفذ الكلام بالفعل. وعمل السلاح. كان اسمه ايه الراجل ده؟ كان اسمه كلاشينكوف. بقى مخترع الكلاشينكوف اللي لحد دلوقتي موجود في العالم وليه اثر ضخم جدا في الحروب السابقه والحاليه. في كل الحروب في العالم تلاقي كلاشينكوف من ساعه ما اخترع وهو موجود. وغير الموازين في الحرب العالمية الثانية الكلاشينكوف هذا في المواقع البرية غير الموازين مع الألمان سبحان الله مين اللي عمل الكلام ده كلاشينكوف هذا المعدم الفقير اللي هو ما كملش إعدادية فيا طلاب الثانوي أنتم سبقتم كلاشينكوف عديتوا مرحلة أعلى منه ويا طلاب الجامعة ويا علماء الأمة أين الإبداع والاختراع ألم يفد هذا الاختراع روسيا ألم ينفعها هذا الاختراع في حربها ألم يقدم هذا الاختراع الروس خطوة وخطوات نريد ذلك عند المسلمين لويس باستر العالم الفرنسي المشهور اللي اكتشف الميكروبات واكتشف علاج داء الكلب لما اتجوز ليلة زفاف وقاعد يدوروا عليه ملهوش المواصلات برضه انتوا عارفين لا مش المواصلات المواصلات ايامها كانت سهله لقوه في المختبر بتاعه نسي ان عنده الليله زفاف شغال في المعمل بتاعه ومش قادر يسيب التجربه اللي شغال فيها مشغول تماما بقضيه العلم نقول مجنون لا ده ده اللي اكتشف الميكروبات في العالم ده ده اسهامه في العلم من اثقل الاسهامات في تاريخ البشريه وإديسون طبعا مشهور العالم الأمريكي مشهور مصباح الكهربائي قدم 1200 براءة اختراع 1200 براءة اختراع لما سئل ايه الاختراع ده كله ايه العبقرية دي كلها ايه الالهام ده كله ماذا قال قال الالهام عندي 2% اما ال 98% فجد واجتهاد يا الله على مدى التوفيق في الكلمة كل عقولنا ما شاء الله فيها عبقرية وضعها ربنا سبحانه وتعالى في مجال من المجالات المهم تشتغل عشان تطلعها إذا كان هذا يستقيم في حق هؤلاء العلماء من غير المسلمين فكيف بالمسلمين الموفقين من ربهم سبحانه وتعالى لابد يا إخوان أختم حديثي بتلخيص ما سبق بإجمال أو بإيجاز شديد كلمة يحيى ابن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم عايز تبقى عالم أول طريق العلم اعرف قيمة الشيء ثم ابذل مجهودا لا راحة معه إلى الممات وللحديث بقية أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا أن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع